سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم جميعا في برنامجكم عيلة الرحمة كل سنة وحضراتكم طيبين احنا النهاردة في بداية أوائل شهر شعبان إن شاء الله شهر رمضان على الأبواب السنة دي إحنا إن شاء الله الحلقة يمكن ميعاد حلقة النهاردة جاي بدري شوية هنتكلم عن مرضى السكر والاستعداد لشهر رمضان ان شاء الله لصيام رمضان دايما لما كنا بنبتدي كنا بنقول دايما الحلقه ورمضان يا اما في رمضان يا اما قبل رمضان فمبقاش في فرصه لهذا الاستعداد النهارده هنتكلم على ازاي نستعد لشهر رمضان ازاي كل احبائنا مرضى السكر آه، يصوموا شهر رمضان بطريقه امنه وما فيهاش مشاكل ويستمتعوا كمان بالعباده آه، زيهم زي غيرهم آه، السكري ده مرض مزمن يعني احنا اول خطوه واول حاجه مهمه في شهر رمضان المبارك ان احنا ما نتناساش السكر احيانا بيحصل كتير ان المريض بيتناسى السكر في رمضان لا ده شهر بقى آه، صيام وهياكل زي مع العيله عادي وهيتناسى كل تعليمات الاكل إلهم. او انه يتناساه بطريقه تانية انه يخش على رمضان بنفس النظام العلاجي اللي هو ماشي عليه قبل رمضان احنا في الظروف الطبيعيه كنا دايما بنقول ايه بالنسبه للنظام الغ- الغذائي ان في وجبات صغيره متعدده ثلاث وجبات رئيسيه فطار غدا عشاء بين الفطار والغداء بناخد فاكهه خفيفه بين الغداء والعشاء بناخد فاكهه خصوصا الفاكهه اللي فيها الياف زي التفاح الجوافه البرتقال الكمثرى وهكذا طيب الكلام ده بنقول متعود لكل مرضى السكر خصوصا اللي بياخدوا علاج مكثف شويه سبب الافراز الاقراص المحفزه او جرعات الانسولين مرتين في اليوم انك انت ما تقعدش ثلاث ساعات من غير اكل طيب في رمضان على ساعات الصيام بتختلف احنا يمكن ما بنتكلمش بس ل- ل- لاحبائنا في مصر بس لكن بنتكلم لاحبائنا في العالم الاسلامي كله ان ساعات الصيام بتختلف باختلاف المكان والزمان من 15 ساعه الى 20 ساعه اذا في تغير حصل في رمضان في خصوصية لشهر رمضان في خصوصية طبعا في العبادة وفي الأجر وفي الصيام وفي خصوصية لمريض السكر في عدد ساعات الصيام إذا على الأقل لازم يكون في ت- ت- تعديل في النظام العلاجي اللي حضرتك ماشي عليه عشان نقدر نواكبه مع رمضان لأن كده حتى منحنيات السكر في الدم في شهر ر- قبل رمضان لا بتختلف عن شهر رمضان دلوقتي كان منحنى السكر في الدم يزيد مع الوجبات الفطار الغداء العشاء نلاقي دايما منحنى الوجبة الرئيسية في معظم الناس اللي هي الغداء فنلاقي السكر زاد بعد الغداء في الناس اللي لديها أعمال دايما بتتأخر في شغلها آه، زي الأطباء زي المحامين زي رجال الأعمال دول بيجوا بيبقى الوجبة الرئيسية بالنسبة لهم العشاء في رمضان دايما الكرف بتاع السكر أو منحنى السكر في الدم يزيد بعد المغرب طبعا بعد الافطار دي اللي حاجه رئيسيه بالنهار لا المنحنى بيقل جدا عشان كده نبقى حريصين ان احنا نواكب هذا الموضوع احنا عايزين ندي الادويه السكر والنظام الغذائي اللي واكب هذا الموضوع بمعنى ايه ان تركيز الدواء السكر نفسه يبقى مع شحنه الجلوكوز اللي بتيجي عند المغرب وشويه مع جرعه السحور اللي بتبقى قليله شويه ك- لا- اثناء النهار لا عايزين الادويه تبقى في اقل مستوياتها خصوصا في مين خصوصا في مريض السكر المنضبط حد هيسمع يقول لي دلوقتي طب ما انا مشيت في رمضان زي ما كنت ماشي قبل رمضان وما حصلش حاجه بالكلام ده وكلام الدكاتره والكلام ده لا هقول له حضرتك الكلام اللي بقوله ده للمريض السكري المنتظم اللي هو الصاي- الصايم وقبل الوجبات ما بيعديش ال 130 واللي بعد الاكل ما بيعديش ال 180 الهيموجلوبين السكري اللي احنا كلنا حفظناه اللي هو متوسط السكر في الثلاث شهور اللي فاتت بيبقى حوالي 7% لكن اللي صايم بتاعه 200 والفاطر بتاعه 350 لما يقعد 7 8 ساعات من غير اكل مش هيحصل له حاجه لانه هو عالي فدي علامه مش كويسه ما تعتقدش اي مريض سكر بيسمعني انه لما يكون بيقعد بالسبع 8 ساعات من غير اكل وسكره ما بيحصلش نقص سكر ان دي علامه كويسه لا بالعكس دي علامه ان سكره دايما عالي مريض السكر المنتظم ما يتحملش 3 ساعات من غير اكل يبدا يحس باعراض نقص السكر عشان كده عشان كده احنا عايزين نعمل له تعديل لان دلوقتي بقى الوضع مش في 3 ساعات في 15 ساعه صيام ده لو كان كمان بيلتزم بالهدي النبوي انه ياخر السحور ويعجل بالافطار اذا احنا عايزين نعدل العلاج ونعدل الاكل ونعدل مسار الرياضه لازم يبقى تحط جزء من استعدادك للعبادة في رمضان احنا شهر رمضان شهر عبادة ربنا عايز مننا او فرضه علينا عشان التقوى عايزين بقى نستعد له ونحصل على هذه التقوى ونحصل على رضا ربنا ونحصل على الغفران في ليلة القدر ان احنا مفيش حاجة تشغلنا عن العبادة مش عايزين السكر يبقى عائق امام استعداد حضرتك وتحصيل حضرتك الاجر في رمضان إلا إذا كان في رخصة يعني إذا كانت ليك رخصة وظروفك المرضية لا تسمح فده برضه هيبقى مهم جدا إن احنا ناخد هذه الرخصة يعني أول خطوة أو أول نصيحة إن احنا قلناها دلوقتي إن احنا مواجهة السكر ما نتنساش السكر وما نتنساش إن احنا داخلين على شهر ليه خصوصية بالنسبة لمريض السكر دي أهم نقطة طيب نستعد إزاي بقى احنا خايفين من إيه في رمضان خايفين من إيه احنا قلنا المنحنى زي ما احنا قلناه دلوقتي إن منحنى السكر بيزيد بعد الفطار ويقل جدا بالنهار اذا المنطقي ان انا اخاف من نقص السكر اثناء النهار اللي بقعد فيه فتره طويله من غير اكل واخاف من زياده السكر اثناء الليل بعد الفطار فاحنا رمضان جاي السنه دي يمكن السنين الجايه هيبقى في شهر الصيف في الحر الشديد نخاف من الجفاف اللي ممكن يحصل لأن الجفاف بالنسبة لمريض السكر آثاره غير الجفاف بالنسبة للناس العاديين مريض السكر عنده برضو استعداد لسيولة الدم قليلة عنده استعداد للتجلط فبناخد الموضوع ده بحرص شوية لا هنناقش كل حاجة بالتفصيل واحنا عايزين نتجنب انه النهار انه نكون مستمتع بالنهار في الصيام ما يكونش فيه نقص سكر هبوط ورعشة وعرق والكلام ده وما يجيش بالليل وهو بيصلي التراويح كل شوية عايز يفك الصلاة عشان يروح الحمام للتبول نتيجة ارتفاع السكر في الدم أو يحس بدوخة أو يحس بغثيان أو يحس بإجهاد وهو بيصلي سواء بالنهار أو بالليل طيب ناخدهم إحنا مثلا لو هناخد أول عامل من عوامل الخطورة في رمضان وهي نقص السكر إمتى يحصل نقص السكر طبعا المنطقي إنه بالنهار لكن هل ممكن مريض السكر في رمضان يحصل له نقص سكر فترة الليل اللي هي الفترة اللي فيها أكل آه طبعا ممكن يحصل احنا زي ما كنا بنقول دايما قبل رمضان إن احنا لما بناخد جرعة للفطار بنبقى عرضة لنقص السكر قبل الغداء بعد أربع خمس ساعات من الأكل لو ما كناش حاجة خفيفة بين الفطار والغداء فإذا نقص السكر الأساسي فعلا الأساسي فعلا قبل فترة الصيام منطقي اللي دايما فترة بين العصر والمغرب دايما يبقى دي أكتر فترة فيها مستويات السكر قليلة ليه؟ في الظروف العادية حضرتك لما بتاكل ودي يمكن احنا شرحناها في فيديوهات كتيرة قبل كده الأكل بعد انتهاضمه وامتصاصه من الجلوكوز يروح الدم ينشط على طول البنكرياس البنكرياس اللي عنده قرون استشعار كده للسكر أول ما الجلوكوز يروح على خلايا بيتا في البنكرياس على طول تطلع لي انسولين ياخد الانسولين يبدأ هو صاحب الكلمة في تصريفه في منظومة التمثيل الغذائي للسكر ياخد الانسولين الانسولين ياخد الجلوكوز من ايده يفتح باب الخلية ويدخل الجلوكوز عشان يحرقه ويطلع الطاقة اللازمة لحركة الجسم كله طيب هل كل الجلوكوز اللي بناكله بيتحرق لا الحقيقة بيتحرق الجلوكوز اللي لازم للطاقة لعمليات الطاقة في الجسم طب الباقي الباقي بيتخزن في الكبد في صورة جليكوجين وفي صورة دهون الثلاثية ده المخزن بتاع الجلوكوز لحين الحاجة طيب الحاجة اللي هي ايه في فترات الصيام حضرتك صايم ما بتاكلش ومع ذلك خلايا الجسم في حركة دائمة خلايا الجسم كلها اللي تقدر بالبلايين ملايين الملايين بتشتغل الخلايا دي عايزة طاقة طيب الطاقة دي نجيبها منين طالما ما فيش أكل في الدم ساعات ما يبقاش فيه جلوكوز في الدم مستوى الجلوكوز ينخفض المنظومة الربانية على طول الإنسولين يقل خلاص ما عادش له لازمة دلوقتي يبدأ يزيد هرمون تاني من البنكرياس برضو من خلايا ألفا اسمه الجلوكاجون هذا الهرمون يبدأ بقى يحاول يرفع مستوى السكر في الدم فيعمل مفعول عكس مفعول الانسولين يروح على الكبد يروح مكسر الجليكوجين اللي موجود وينزله في الدورة الدموية عشان يحافظ على مستوى السكر في الدم إذا موضوع الصيام طول شوية يبدأ يكون الجلوكوز من مصادر أخرى غير الكربوهيدرات يعني احنا الجلوكوز ده ناتج الكربوهيدرات زي ما الأحماض الأمينية ناتجة عن هضم البروتينات الأحماض الدهنية ناتجة عن هضم الدهون لا يبدأ يكون الجلوكوز من مصادر تانية زي الأحماض الأمينية وزي الأحماض الدهنية يكون بيها جلوكوز تحت تأثير الجليكوجين تحت تأثير الجلوكاجون وتحت تأثير هرمونات أخرى زي الأدرينالين والنور أدرينالين دي منظومة الطبيعية طب في مريض السكر بقى الإنسولين ما بيطلعش كفاية إما في خلل في الكمية أو في السرعة أو خلل في المفعول لو كنا بنتكلم على مريض السكر من النوع من النوع الأول يبقى الخلل في الكمية مفيش الانسولين بيطلع من البنكرياس وبالتالي وبالتالي ان في مشكله اثناء النهار ان السكر ممكن يعلى نتيجه نقص الانسولين لو انا ما اديتهوش من بره ال- لو في مرضى السكر من النوع الثاني المشكله الرئيسيه مش في كميه الانسولين المشكله الرئيسيه بتبقى في م- في مفعول الانسولين يعني احنا عندنا مشكله في الجوده في جودة الإنسولين في مفعول الإنسولين هنا في مشكلة كمية هنا في مشكلة جودة موجود الإنسولين وأحيانا يبقى طبيعي في النسبة لكنه مش عارف يشتغل كان كل ذرة إنسولين بتروح على باب الخلية تفتحها وتدخل جلوكوز دلوقتي ممكن الإنسولين يروح على باب الخلية الخلية ما تفتحش نتيجة خلل في التواصل بينهم نتيجة خلل في المستقبلات لأنه لما بينزل على سطح الخلية بينزل على مستقبلات المستقبلات دي تستقبل الإنسولين وتبدأ تفتح بحاجة اسمها ناقلات للجلوكوز تدخل الجلوكوز جوه الخلية لو في مشكلة في هذا الموضوع يبقى اسم معانا أول اتصال السلام مين عليكم معانا بس يا ريت تعلي الصوت السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دكتور أهلا وسهلا بالنسبه للجديد لو سمحت في علاج السكر عشان الرجوله المضخه بتاعه الانسولين وبعد كده قالوا ان فيه برضو آه، حبوب هتبقى الانسولين هيبقى على هيئه حبوب والمريض هياخده بدون ح- حجم يعني اه انت حضرتك بتسألي آه انت حضرتك مريض سكر ايوه طيب مريض انت عندك كام سنة عندي 40 سنه بتاخدي علاج ايه للسكر باخد حبوب بتاخدي حبوب اه لا، طيب يعني انت بتسألي المضخة آه، طيب لا مش عارف طب لا في سؤال تاني يا دكتور لو سمحت اتفضلي يعني انا بقول اللي هو ال- ال- الجديد في علاج السكر سواء المضخه او الحبوب اللي بيقولها هيبقى فيه انسولين بعد كده على هيئه حبوب وحجج وفي برضه دكتور في طب طنطا كليه طب صيدله صيدله طنطا إيه، بيقول انه اكتشف عقار لعلاج السكر طبعا لغى المباراه القديمه اللي هي المباريات اللي بتشتغل على الاطفال اللي سواء جهاز المناعه او المباريات اللي بتشتغل على الكبار اللي هو مناعه الجسم الانسولين وقال ان هي النظريه ديت او العلاج ده هو بيشتغل على ماده ال DNA في البنكرياس وساعه ما بيصلح الخلايا بتاعه ال DNA في خلايا بيتا بيشتغل البنكرياس لوحده بكفاءه 100% واخده على مرض السكر في النوعين سواء النوع الاول او الثاني وطبعا في ناس راحت له مصر ومنها ناس من قرايبنا ومن حوالينا من هنا وطبعا العلاج بيتكلف 25000 جنيه بس ما علينا من التكلفه هل الكلام ده فعلا صح وان هو فعلا بعد ما ياخد العقار بثلاث شهور ممكن ياخد على مرض السكر وطبعا الدكتور ده بيقول ان انا يعني مستعد لاي مناظره علميه اي حد يناظرني فيها انت حضرتك شفتي مرضى من اللي واخدين الموضوع ده يعني احنا شفنا على التلفزيون بس على قناه فضائيه جت خمس ست لا حلقات.
سيبك من القنوات الفضائية انت شفتي فعليا مريض خد الحاجات دي لا انا ما شفتش واختفى فعليا السكر من أنا ما- عنده لا ما شفتش فعليا يا دكتور انا شفت على القنوات طيب بس بس عشان ما نسوقش كلام يعني ايه ما يبقاش مظبوط لا يعني مش تسويق كلام احنا ما هو مرض السكر محتار يعني هو لو انا فاهم ان حضرتك محتاره لكن انا بسالك سؤال واضح وصريح لا ما شفتش حضرتك شفت مريض سكر خد الحاجات دي واختفى السكر لا بس خلاص طب انا هجاوب حضرتك على الجديد في علاج السكر حاضر طب في انت- سؤال كمان يا دكتور لو سمحت اتفضلي بالنسبه للسكر التراكمي طبعا كل ما بنعمله الدكاتره ممكن ما تعترفش بيه يقول ان هو ساعات المعمل حتى لو معمل محترم بيستخدم مثلا آه، مواد كيميائيه رخيصه او ان هو مثلا بيعتمد على مده اللي انت هتعمل فيها ال- التراكمي او كرات الدم الحمراء ممكن المريض يبقى عنده انيميا وبالتالي ياثر على النتيجه بتاعه التراكمي ماشي طيب ايه التحليل الادق اللي يخلي المريض يعني مثلا محلله لسه من ثلاث ايام هو خمسة وثلاثة من عشرة يعني مظبوط خالص هو رغم ذلك في اعراض في جسمي طب بتقول وسكرك الص... تسمع حضرتك ايه الاول اسماء بصي يا اخت اسماء انت تحليلك الصايم كام يا اسماء الصين 96 96 والفاطر اخر 127 كام 127 123 والتراكمي 5 3 من عشرة 5 من 10 بتاخدي علاج ايه يا اسماء بالظبط اللي هو الجلطة جلطة ب 50 واحدة في اليوم طيب انت السكر بقاله قد ايه أربع سنين
طيب ال- ال- السكر بقاله قد ايه أربع سنوات أربع سنين خلال الاربع سنوات دول كان هيموجلوبينك السكري دايما في نفس المعدل ده يعني كان ستة ونص ستة واحد من عشرة خمسة واتنين من عشرة وبعدين يطلع ستة تاني تمام آخر طيب.
حاجة وصلها خالص يعني في معمل إن أنا وصلت لسبعة كان ما قبل ما آخد بتاخديش الجلطة.
علاجات لاي امراض تانية يا اسماء لا مفيش اي امراض تانية بس برضه انا بقول لحضرتك رغم ان تراكمي بالطريقه ديت ان هو مظبوط اهو رغم ذلك بحس باعراض حرقان في رجلي آه.
آه، ضعف ضعف ضعف عام في البدن كله تكسير في عظمي طيب آه، هيموجلوبينك العادي يا اسماء الانيميا يعني اخر تحليل الانيميا عملتيه كان مظبوطه لا انا كنت خدت علاج الانيميا ووصلت لغايه 14 كام كانت الاول 12 ولما خدت العلاج بقت 14 دلوقتي 14 اي طيب تمام انت انت سؤالك عشان احدد الحاجات الجديد في الجديد في علاج علاج السكر وحته الدكتور اللي هو اللي محمد فهمي ده اللي هو بيقول عليه دكتور صيدله في كليه طب طنطا برضه لان في ناس ياما كتير راحت له فانا لسه منتظرين النتيجه يعني طيب حاضر اجاوب حضرتك حاضر يا اسماء شكراً يا دكتور.
شفاك الله وعافاك شكرا
مدام هدى ايوه اتفضلي يا مدام هدى
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي انا سامع لو حضرتك سمحت بس يا- علي لو صوتك سمحت يا دكتور انا والدتي لو سمحت يا دكتور أنا سامع والدتي حضرتك، مريضة اتفضلي.
سكر من 25 سنة اه اتفضلي اتفضلي انا سامع حضرتك وبعدين يعني من خ- من من سنة من سنتين كده يا دكتور ابتدت تحس ان عينيها تعبتها واخيرا يعني مؤخرا آه، وصل التليف في الشبكية والنظر بتاعها راح خالص
شفاء الله وعافية اتفضلي كان سكرها مظبوط فاحنا جينا يا رحنا لدكتور عيون كده عشان نشوف هل هو ده اثر السكر يا اخت هدى كان سكرها مظبوط
لا يعني ما كانت كانتش مظبوط بتحلل يا- ما- وكان- ما ما كانتش بتعرف تظبطه خالص يا دكتور ايه ما كانتش بتعرف تظبطه بتاخد ايه هي دلوقتي
طب هي بتاخد انسبين الجو جرعة كام
انا مش عارفه الجرعه بالظبط طيب يعني.
خدت الانسولين بعد فترة قد ايه من السكر يعني لا، ده هي هي سكر من...
خدتها على طول بعد ما تعبت بالسكر أما-
لا يعني هي بتاخد الانسولين من اول ما جالها السكر ولا خدت الانسولين بعد مثلا 10 15 سنة
لا هي كانت بتاخد قراص وبعد كده تدرجا خدت الانسولين من بعد ما تعبت بالسكر على طول من من بعد فترة من السكر ولا بعد المضاعفات مش واخدة لا هي بالك بقت بعد مضاعفات يعني مثلا بعد سنه او اتنين كده كان جالها في الاول خالص سكر حامل وابتدى يظهر بقى بعد كده آه.
بعد 25 سنه دلوقتي تمام حاضر انت سؤال حضرتك ايه دلوقتي اه سؤال حضرتك ايوه يا دكتور سؤال دلوقتي انا اكتشفت ان انا انا كمان مريض السكر من حوالي سنه كده مم. اتفضل اه فدلوقتي حضرتك آه، انا حللت التحاليل بتاعي صايم 119 مم.
وفاطر آه، 229 مم. كويس وابتديت دلوقتي وبتاخدي- احس باعراض ان انا ده عينيا ما عدتش تحليل ده بشوف تحليل كويس من غير علاج يا هدى يعني ده ما بتاخديش ادويه خالص
لا انا انا كنت باخد ع- انا باخد علاج من, اللي هو من إيه؟
سنه من ساعه ما عرفت ان انا عندي سكر وبقيت اخد العلاج بتاعه لا انت بتاخدي علاج للسكر انت بتقولي مريض سكر باخد من سنة.
اونكرون بتاخدي ايه ايوه
بتاخدي ايه ايوه باخد اونكرون وباخد Cidophage اونوكرون و Cidophage وزنك كام كيلو ايوه وزنك كام كيلو آه، حوالي 85 85 85 طيب ماشي انت سؤالك دلوقتي ايه انا سؤالي دلوقتي يا دكتور ابتدت عينيا آه، آه، ما بشوفش كويس اجي اقرا مش عارفه اقرا بشوف ال- الخط ملغوص آه، لو الموبايل رن ما اشوفش الرقم على الموبايل طلعت عيني دلوقتي حاسه انها مزغلله فانا في زغ- خايفه في اوصل زغللة مكان والدتي شوية.
وصلت له طب يعني اول مره سكرك يطلع مظبوط كده عن التحليل اللي قبل ده كان اه السكر عالي
لا ما كانش عالي اول اول مره اعمل تحليل سكر كان 229 مم.
آه، فاطر وكان صايم مثلا 160 ولا حاجه عملت الهيموجلوبين السكري لا ما عملتش تحليل هرمون سكري طيب خلاص هجاوب حضرتك خالص بقى.
انا بس اللي كان مخوفني دلوقتي عينيا يا آه.
دكتور الرؤيه الرؤيه عندي مش مظبوط هجاوب حضرتك ما تقلقيش ان شاء الله شفاك الله وعافاك ام محمود من منين
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي
آه، انا دكتور كنت كلمتك قبل كده وقلت لك عن محمود ابني ان هو عنده 16 سنه هو بقاله سنه ونص دلوقتي جاله الس- يعني جاله سكر اه شفاء الله وعافية اتفضلي
فالدكتوره قال ان هو سكر ممكن يروح وكده وفعلا كان راح بالفعل يعني قعد ست شهور وبقى الدكتور وقف الدكتور محمد قمر مم. اتفضلي اه اتفضلي ف- فجينا في رمضان وجينا في رمضان اللي فات آه، هو اللي رجعه يعني من الصيام والحاجات دي فمرسنا للدكتور تاني قال ان السكر عالي وكده مم. هو بياخد انسولين مش كده اه بياخد انسولين لان آه.
السكر يعني فتره خدت علاجات فقعدنا نقلل الجرعه والسكر اختفى وبعدين بعد شويه رجع تاني صح كده اه هو رجع في- يعني هو كان بطله خالص نهائي ماشي ماشي يعني هو بطله عشان السكر كان بينزل كان بيحصل نقص سكر
اه حضرتك كان بينزل تمام.
خالص فبعد الصيام لقيناه عالي وديناه للدكتور وبدا يقلل في الوبات هو كان بياخد أربعة وأربعة أربعة وأربعة إيه أربعة الصبح وأربعة بالليل أربع وحدات الصبح طيب ماشي اتفضل مم. دلوقتي هو ماشي على إيه فهو دلوقتي أنا عايزة أخد- وف- دلوقتي ما هو رجله كانت انكسرت بقاله شهر مم.
فالدكتور قال لك ياخد آه، قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء لأن لقينا السكر بيعلى تمام وزنه كام كيلو هو وزنه كام كيلو 50 كيلو يا دكتور ها 50 50 كيلو تحليلاته دلوقتي هو ماشي على الجرعه دي دلوقتي هو بقى ماشي دلوقتي عشان ما فيش رياضه نهائي تحليلاته اخبارها ايه؟
ثلاث و... ثلاث مرات في اليوم كام يعني التحليلات كام يعني؟ لما بتحللوا له اه يا أبو ده محمود؟
الحمد لله دلوقتي بت- يعني بنلاقيها الصبح مثلا 140 تمام يعني دلوقتي مع الجرعه دي تحليلاته مظبوطه صح كده؟
اه طيب سؤالك انت يا ام محمود ايه؟
إيه يا دكتور سؤال حضرتك ايه دلوقتي؟
ان شاء الله عايزه بقى يعني اعرف ن- عايزه انظم له اكله في رمضان هل اشوف ينفع صيامه له له صيام اخليه يصوم حاضر او اخليه يمشي وج- في الفطار او في السحور اكله ايه يعني هو- عشان انا هو- عايزه يعني عايزه ابني يرجع زي الاول ان شاء ان شاء الله الله ربنا يشكرك انت نوع الانسولين اللي بياخده ايه يا ام محمود؟
طب تاني حاجه يا دكتور هو- نوع طب قولي شغالين على 30 اللي هو الم اللي هو هومولين القلم طيب تمام ماشي آه، طيب اتفضلي في سؤال تاني اه طب حضرتك هو نفسه ياكل ع- يعني في دكتور بيقول ان في عسل النحل بيتحط عليه شويه حاجات كده بتساعد البنكرياس ان هو يفرز آه، آه، عشان يخفض السكر يعني هل ده صحيح ولا لا؟
طيب حضرتك اجاوب حضرتك حاضر دلوقتي حاضر شفاء الله عافاك
آه، شكرا يا دكتور الف سلامه شفاء الله عافاك طيب هنكمل آه، اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو اول عامل من عوامل الخطوره في رمضان اللي هو نقص السكر قلنا دايما ده بيحصل بالنهار اكتر على اساس ان دايما اللي هي- قلنا منظومه السكر اللي بيحصل فيها خلل ان ال- الانسولين بيقل الجلوكاجون نفسه بيقل فدايما مفيش تعويض مفيش تعويض يحصل يعوض النقص طيب الحاجه الثانيه بقى اللي هي مش متوقعه في ناس كتير بتغفلها ان ممكن نقص السكر ده يحصل بالليل احيانا المرضى بتركز ال- الجرعه العلاج بتاعتها حتى لو كان بياخد جرعه إنسو- جرعتين انسولين في اليوم مثلا 40 الصبح و20 بالليل يجي في رمضان يخليهم 60 مره واحده قبل الفطار وما ياخدش حاجه ساعه السحور ويقعد من بعد الفطار لغايه السحور وما ياكلش اي حاجه في النص وارد جدا وارد خصوصا لو كان سكره منضبط دايما لما هنتكلم على نقص السكر يا اخوانا بنتكلم على المريض اللي سكره منضبط يعني مش مش وارد معانا خالص المريض اللي 300 اللي هو مش منضبط اساسا ده مش وارد معاه نقص السكر قوي لكن وارد مع المريض المنضبط دي ضريبه تظبيط السكر انه ياخد باله انه طالما سكره كويس انه ما يحصلش آه، نقص سكر ده ممكن على الساعه 11 12 بالليل لو ما خدش وجبه خفيفه بين الفطار والغداء انه يحصل نقص سكر اه صحيح نقص السكر ده بيبقى خفيف مش زي لما يكون قاعد 10 12 ساعه من غير اكل طبعا لكن لازم ناخد بالنا برضو ان احنا زي ما نبقى حريصين ان احنا هنعدل جرعه السحور وندي ونختار الادويه الخفيفه في السحور اللي هي اما انها تكون قصيره المفعول اما انها تكون ادويه مفعولها بسيط سواء قراص او انسولين يعني بننقي دايما في وجبه السحور الحاجه اللي تشتغل فتره قليله عشان تيجي على اول النهار تخلص اول حاجه اللي تشتغل حتى لو هتشتغل فتره طويله بس يكون مفعول يكون مفعولها مش قوي طيب الكلام ده عشان نتجنب نقص السكر ولو- وطبعا بنتابع بالتحليل ونشوف على اساس التحليل زي ما هنقول طيب الحاجه الثانيه ان بعض الناس تروح مزوده الجرعه او تكون ما تسحرش يعني ياخد الانسولين وما يسحرش ياخد فتره الفطار وما يسحرش لا لازم اذا المريض اللي مش هيسحر مرضى السكر ما يصومش او انه يكون في مجهود زياده بالنهار في بعض الناس احيانا تمارس رياضه بالنهار الدورات الرمضانيه والكلام ده دايما بتتعمل بعد العصر وده ميعاد ممكن يكون مناسب بالنسبه لغير مرضى السكر لكن بالنسبه لمرضى السكر الميعاد المناسب لممارسه الرياضه هي اخر النهار بعد صلاه التراويح حتى ان بعض الناس بتعتبر ان صلاه التراويح جزء من الرياضه اللي ممكن تتحسب آه، للمريض فعشان كده دايما ممارسه الرياضه بتبقى في الاخر يبقى اذا نقص السكر وارد طيب نعدل فيه ازاي نعدل ان احنا ادويتنا اللي نختارها ان اولا لازم نسحر ناخر السحور وجبه خفيفه بين الفطار والسحور بنعدل نظامنا العلاجي زي ما هنشوف بنخفف الجرعه شويه ساعه السحور نحاول لو نقدر ندي العلاج طويل المفعول مره بس الكلام ده ما ينطبقش على الانسولين لكن ممكن ندي انواع انسولين طويله المفعول ونسيب قبل ال- السحور دي الحاجات الخفيفه اللي هي قصيره المفعول اللي هي تشتغل بحيث على العصر بس من اول الظهر لغايه المغرب ما يبقاش فيه دواء سكر شغال في الجسم بفرض ان السكر منتظم طيب زيادة السكر بقى الحاجة التانية اللي احنا بنخاف منها في رمضان زيادة السكر هتقول يا الله يعني احنا كمان في رمضان انا خاف من ده احنا هنصوم لا زيادة السكر واردة طبعا في رمضان بس واردة طبعا اكتر اثناء الايه؟ اثناء ساعات ال- الافطار خصوصا في المريض اللي بياكل براحته مع العيله وزي ما قلت بيتناسى تماما ان في سكر خصوصا في المريض اللي ممكن آه، ما يركزش قوي في جرعات الدواء او يخففها زياده عن اللزوم يقول لك انا داخل على رمضان وبصرف النظر بقى عن سكره عالي ولا واطي يعني هو ممكن يكون قبل رمضان سكره عالي ومع ذلك جه في رمضان راح مخفض الجرعه ومزود الاكل مفاجئ ان في ارقام عاليه جدا في رمضان وطبعا السعرات الحراريه حتى كان في احد الدراسات اللي اتعملت وجدوا الناس بتاخد حوالي مثلا اذا كانت بتاخد 2800 سعر في الوجبات اللي قبل رمضان بتزيد السعرات الحراريه الى 2950 خصوصا في الحر مع السوائل والعصاير والكلام ده طيب هل زياده السكر دي ممكن تحصل بالنهار برضو اه مهم جدا لان في ناس كتيره جدا تعتقد لا هيزيد ازاي السكر وانا ما اكلتش لا في وبعدين يروح مخفض جرعات الدواء او اذا كان بياخد انسولين يخفضها يقول لك ما خلاص ما انا ما اكلتش فبالتالي مش وارد نقص السكر لا زياده السكر بالنهار وارده وخطيره في نفس الوقت ليه بقى لانه هو احنا افراز الانسولين في الجسم بيتم بطريقتين خلايا البنكرياس بتفرز انسولين طول الوقت يعني سواء حضرتك واكل او مش واكل في افراز بنسميه ال basal الانسولين الاساسي ده موجود كلت او ما كلتش هي بتطلع لان الانسولين ده هام جدا في عمليات حيويه للجسم كلها الطريقة الثانيه من طرق افراز الانسولين الطبيعي انها تزيد شحنة الانسولين فترة الاكل يعني حضرتك فطرت تطلع شحنة زيادة حضرتك اتغديت تطلع شحنة زيادة حضرتك اتعشيت تطلع شحنة زيادة يعني انا عندنا مستوى ثابت وبعدين بعد كده مستويات مختلفة على حسب معانا اتصال مين معانا شروق اخت شروق القاهرة اتفضلي يا اخت شروق ايوه السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عايزه استفسر من حضرتك عن شيء كده بخصوص والدتي هي عندها السكر بقالها 11 سنه اتفضلي و... وهي دلوقتي يا دكتور يعني مؤخرا بقالها بتتعالج بالانسولين يعني فهي دلوقتي ماشيه على Humalog Mix 50 بس هو حصل آه، حاجه في عينيها يعني عينيها جرعة تعبت كام الصبح وجرعة كام اخر النهار يا شروق 41 الصبح و35 بالليل واخر تحليل اخر تحليل كان آه، كام يا رب؟ آه، كان تقريبا آه، الفاطر كان 200 وحاجه مش فاطر متذكره 200.
قوي بس كان يعني يعتبر كويس والدكتور قال ان هو كويس كده لانه الاول لا كان استني بس يعني في 200 وحاجة اه طيب والهيموجلوبين السكري
لا آه، آه، مع اخر مره عملناه كان 11 وشويه 11 وشوية آه.
هي افضل انسولين بقى لها قد ايه هي ماشيه على انسولين بقى بمختلف انواعه من حوالي 8 سنين كده من 8 سنين اه بس كانت الامور ما كانتش منضبطة اه كان في دايما على طول اضطراب يعني الفتره الاخيره دي ما كانش بينزل عن 400 ما عشان كده بقول بينزلش على لحضرتك- 400 آه.
وزنها مليان اه كام كيلو آه، 106 تقريبا مم. ما بتاخدش حاجة تانية مع الانسولين لا هي بتاخد علاج للكبد آه، معاه وعلاج برضو للقلب كبد ايه دهن يعني دهون يعني ولا كبد لا تليف لا عندها الفيروس وبرضو في نسبه تليف في نسبة تليف انا دلوقتي عايزه أس- استفسر من حضرتك عن حاجه معينه ان هو ايه آه، الدكتور العيون قال ان ال- السكر اثر على عصب العين فعمل لها حول في عين من عيون ف وفي ميه اصلا على العينين الاثنين فهو كتب لها كورتيزون آه، اسمه تقريبا Solupred آه، ماشي.
20 مللي جرام فده دلوقتي يا دكتور رفع السكر امبارح بالليل عملناه كان 478 بعد ما كان الحمد لله بيبقى 200 وحاجه لما خدت ال Solupred يا شروق ما رفعتوش جرعة الانسولين لا ما احنا يعني إحنا- هي بالليل آه، كانت بتاخد 35 خدت وحدتين زياده مش عارفين احنا نزود ايه طيب ماشي لان الدكتور ما افادناش قوي في الموضوع ده اه انت دلوقتي بتتكلمي هي ماشيه وما كانتش منتظمه حتى قوي على الجرعه وزودنا كمان موضوع الكورتيزون أو لا كده؟
هو في ال- ال- مؤخرا كده الكام يوم اللي قبل الكورتيزون ده كان المواضيع اتظبطت بس الكورتيزون اه دي يعني كان رفعت وصلنا ال- للتظبيط بالعافيه بعد كده اخدنا الكورتيزون فلخبط تاني ايوه تمام دلوقتي طيب، أس- طيب.
استاذن حضرتك بقى ممكن ازود لها في حدود قد ايه حاضر اجاوب حضرتك ماشي حاضر شكرا لحضرتك كده ربنا يشفيها الله ويعافيها طيب هي اتصالات النهارده كلها كل اتصال عايز حلقة لوحده نشرحها فيه بعد كده إن شاء الله بعد كده لو في فرصة هنبقى نتكلم عن السكر الدوائي في حلقة كاملة لوحده لكن أنا هجاوبك إن شاء الله كنا بنتكلم في زيادة السكر اللي ممكن تحصل بالنهار وممكن تحصل بالليل أحيانا زي ما قلنا بعض المرضى بتخفض الجرعة بكده عشوائي بدون انها تنتظم فيعلى السكر خصوصا في مين خصوصا في مرضى السكر اللي من النوع الاول اللي هم محتاجين جرعات انسولين طول الوقت سواء قصيره او طويله او لو حصل التهاب اي دور سخونيه اي دور انفلونزا اي دور التهاب في الصدر اي دور التهاب في مجرى البول دايما احنا عندنا طالما الواحد عنده سخونيه يبقى ما بلاش ياخد ده طالما مش هياكل ما ياخدش انسولين الموضوع ده في منتهى الخطوره احنا زي ما اتفقنا ان الانسولين ده بيطلع سواء حضرتك اكل او مش واكل بس ده في مين ده في الطبيعي طب في مريض السكر اللي عنده مشكله في اخراج الانسولين لازم انا اقلد الطبيعي فبالتالي الانسولين ده ياخده في جرعه ثابته سواء كل او ما كلش ولما يبقى في سخونيه او في ميكروب دايما الميكروبات دي بتعمل نوع متزود مقاومه الجسم للانسولين لما تزود مقاومة الجسم للإنسولين لأنه دايما مع أي stress أي عامل زيادة كورتيزون بيطلع وهرمونات اللي بتطلع الطبيعية من جوه فبتزود تخلي احتياج الجسم للإنسولين أعلى احنا بقى بنروح عاملين العكس يعني واحد مش منتظم بياخد جرعة انسولين وجاله دور سخونية عمل الآتي بطل الانسولين برغم ان السكر مش منتظم وبدأ ياخد علاجاته في الوقت اللي هو محتاج فيه زيادة الانسولين فيحصل نتيجة ايه انه اثناء الصيام السكر يعلى طب هل الموضوع ده خطر جدا ليه بقى لان لما السكر يعلى ويتراكم السكر في الدم السكر ده هو اللي بيخش جوه اللي احنا بناخده عشان نحرقه ويطلع لنا طاقة طيب دلوقتي هو موجود في الدورة الدموية واقف معتصم في الدورة الدموية مش راضي يخش الخلايا ومش راضي يشتغل يبقى الموقف الجسم بيتصرف ازاي في خلايا شغالة في مكان شغال جوه محتاجين له فيبدأ الجسم يتصرف من سكة تانية غير الجلوكوز وهي دي الخطورة انه يبدأ يحرق الدهون اللي في الدم حرق الدهون ده عملية معقدة ونتوي... الناتج بتاعها تبقى احيانا مواد سامة اسمها الأجسام الكيتونية لو ظهرت الأجسام الكيتونية وزادت ممكن تعمل ضرر بالغ على الجسم تبدأ قيء وغثيان وتدخلنا في حاجة اسمها غيبوبة السكر الكيتونية يعني إذا إحنا هنا نقص السكر زي ما نقص السكر ممكن يحصل بالليل وبالنهار بس أكتر بالنهار زيادة السكر اه منطقي تحصل اكتر بالليل عشان الاكل وشحنات الجلوكوز لكن ممكن تحصل بالنهار ولو حصلت بالنهار هتبقى خطر جدا فيا اخوانا ما حدش يعدل حاجة الا بمعدل طبيعي الحاجة الثانيه ما يعملش حاجة عشوائية من دماغه عشان احنا عندنا موضوع العشوائي ده كتير الحاجة الثالثه بقى والمهمة معانا اتصال معانا الحاجة ام ايمن من القاهرة اتفضلي يا حاجة ام ايمن
ايوه يا دكتور ايوه اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا بصوم اثنين وخميس وصايمه شعبان وبعدين النهارده بحلل صايم لقيت ال- السكر عالي كام يا 200 ام و- ايمن 219 انت حضرتك صايم.
بتاخدي علاج ايه باخد Glimet 800 خمسة 800 لا Glimet 800
مش ال Glimet خمسة اللي هو مكتوب عليه خمسة 800 اه اللي اه اللي مكتوب عليه 5 خمسة 800 800 مش فيه 800 بس اه بتاخدي قرص كل يوم انا الدكتور كان مديني قرصين آه، الصبح وبالليل كويس فانا كنت بره فالجرعه اثرت معايا ما لقيتش في قطر ال- البرشام دون فكنت باخد قرص واحد بس في اليوم طيب لما كنت بتحللي
لا اول ما رحت كنت بحلل فكان التحليل كويس الحمد يعني لله لما مشيتي على قرص واحد كان التحليل مظبوط برضه لا لما كنت باخد قرصين كان التحليل مظبوط.
كويس اه انت دلوقتي قللتي وصمتي اه فلما رحت هنا الدكتور العظام قال لي لا ما تاخديش بعد السحور على آه.
السحور يعني اه خدي في الفطار بس تمام هو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله من دقيقه يا ام ايمن اه ان احنا فانا ت- تقليل الجرعه من غير دليل اعتمادا انك انت هتصومي فازاي السكر هيزيد وانت صايمه فانت يمكن ترجمت لنا الكلام ده بصوره عمليه طيب انت سؤالك دلوقتي ع- بخصوص رمضان مش كده اه يا دكتور طيب هجاوب حضرتك حاضر هجاوب حضرتك شكرا يا دكتور شافاك الله عافاك عامل الخطورة الثالث احنا قلنا يمكن قلنا دلوقتي نقص السكر زيادة السكر الحاجة الثانية بقى الجفاف وزيادة نسبة التجلط آه، بالنسبة للمرضى السكر احنا في شو... آه، في حرارة وفي رطوبة عالية احيانا في بعض الناس عندهم مجهود بدني اثناء النهار ده رزقهم واكل عيشهم ما يقدروش يبطلوه وخصوصا بقى كمان لو كان سكره عالي وفي تبول كتير وسكره مش منتظم بيبقى- وفي فقدان سوائل ومعادن في الجسم مريض السكر هو اساسا مشروع للتجلط يعني هو عنده استعداد نتيجة ان عوامل التجلط الطبيعية موانع التجلط الطبيعية اللي بتنظف الدورة الدموية بتبقى عنده ضعيفة الجهاز اللي بيكسر دايما احنا بتحصل احيانا اثناء الدوره الدمويه كده جلطات صغيره كده على طول في جهاز بنضف اسمه ال fibrinolytic system على طول اي حاجه موجوده في الدوره الدمويه يكنسها وينضفها عشان ما فيش حاجه تتجمع على بعضها هو عنده العوامل والمواد اللي تساعد زي- زي زياده نسبه الدهون في الدم او ال fibrinogen اللي تساعد على التجلط فهو already مريض السكر عنده استعداد للتجلط بس الدنيا ماشيه ما نيجي بقى في رمضان وفي جفاف شديد وفي حرارة شديدة وهو سكره مش منتظم عالي بيبقى عرضة أكتر للجلطات وعرضة أكتر لتأثر الأوعية الدموية سواء الأوعية الدموية الدقيقة أو الأوعية الدموية الشديدة يمكن احنا عندنا في طب الزازي في رسالة على تأثر العين في في مرضى السكر خلال رمضان ولسه شغالين فيها لكن لكن مريض اللي يقعد فترات طويلة خصوصا كمان في المناطق الحر بيبقى عرضة عشان كده ثلاث عوامل دول في نقص وفي زيادة وفي آه، زيادة نسبة التجلط والجفاف لازم ناخد بالنا منهم هم دول الثلاث حاجات اللي احنا بنقول عشانهم ليه ليه تصوم بمحاذير ليه لازم تبقى في رعاية طبية ليه ليه يبقى لازم في استعداد مفيش حاجة لا- لل- اللي مهتم برمضان ومهتم انه عايز يتعبد في رمضان بصورة آمنة لازم يهتم انه هو يحاول يدخل رمضان وسكره منتظم و- ولازم قبل ما يخش رمضان ي- اول خطوه يعملها ان السكر يكون منتظم تاني خطوه يعملها ايه التعديل المناسب بالنسبه له مش زي ما قام منتظم لما نعمل تعديل عشوائي كده وخلاص بتاخدي كذا بطلي كذا من غير اي دليل وحد مش متخصص مع احترامنا طبعا لان دي مهنه تانية آه، طبيب العظام من شغلته يقول زودها للسكر او علاج سكر كل واحد له شغله كل واحد له شغله اللي يقدر يعدل فيه فاحنا عشان كده عشان كده لازم ناخد بالنا طيب لو احنا صايمين بقى فعلا يعني عشان برضو احنا لو احنا بنصوم عشان في ناس بتصوم في شعبان كتمهيدا لرمضان وده من الشهور المستحب فيها الصيام لو احنا امتى امتى نكسر الصيام يعني انت حضرتك صايم دلوقتي وحللت هقول لك لا لما تلاقي كذا لازم تس- تفك الصيام فورا لو السكر الصايم اقل من 60 لان انت ما تضمنش بعد كده حتى لو قبل الفطار بساعه او السكر الصايم أق- 70 فاقل وانت لسه في اول اليوم واخد دواء واخد دواء في السحور من الادويه طويله المفعول او واخد انسولين في السحور من الانسولينات المخلطه اللي هي ممكن تشتغل 12 ساعه يعني حضرتك بادئ اليوم بادئ اليوم الصبح السكر 70 وفي دواء سواء اقراص او انسولين شغال في الجسم ممكن يقلل النسبة أكتر من كده يعني ممكن يجي أثناء النهار تلاقي لا لو بدأ اليوم ب 70 وجسمك فيه دواء شغال تفطر لكن لو أنت مش واخد دواء في السحور أه يبقى فيها كلام ممكن أقول لك تابع وشوف والحاجة الثالثة بقى لو السكر الصايم الصايم أكتر من 300 وفي أعراض شديدة تبول شفانديلي وإحنا شرحنا دلوقتي ليه لأنه لما يبقى السكر أكتر من 300 السكر موجود في الدورة الدموية مش بيشتغل معتصم فعلى طول لازم ناخد حاجة تانية نشغلها مكانه اللي هي الدهون الدهون تطلع لي أجسام كتونية في الحالة دي لازم يفطر لأنه لو ما فطرش وبدأ ياكل الأكل ده اللي هياكله ده وناخد دواء يعني ناكل وناخد دواء عشان نبدأ نست... ندي الجسم الطاقة بتاعته عشان ما يستخدمش الطاقة من مصدر تاني غير الجلوكوز الحاجة الثالثة بقى لو في أي مرض شديد حمى شديدة دور سخونية شديد لا انت حضرتك في دو ادوار السخونية زي ما اتفقنا ان السكر بيزيد مش بيقل حتى لو انت ما اكلتش وبالتالي لازم تاخد سوائل ولازم تاخد عشان ما يحصلش جفاف ولازم تاخد علاجك دول الحاجات اللي ممكن نكسر على اساسهم الصيام معانا آه، اتصال دلوقتي الأخت إيمان من سوهاج اتفضلي يا أخت إيمان اتفضلي يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور اتفضلي انا مش هينفع يعني انا مش هينفع ان انا اخد يعني اسال سؤال واحد انا ب... يعني ممكن في مكان قريب ن... ن... يتم الكشف ع- عندنا وك- من حضرتك طب حضرتك اسألي اللي أنت عايزاه وبعد الحلقة كلميني شوف اللي أنت عايزاه أنت عايزة تسألي حاجة دلوقتي يا إيمان لا هو انا عايزه كذا حاجه لان انا بروح لدكاتره كتير
تقدري تسألي الأسئلة اللي أنت عايزاها دلوقتي أنت عايزة إيه يا إيمان عايزة طيب، تسألي أنا- حاجات دلوقتي أنا ولا عايزة باخد تكلميني بعد الدكتور- الحلقة
انا باخد دلوقتي يا دكتور جلاستين تاخدي إيه جلايكوزايد Glustin 30 مللي
اسمه إيه جلوستين جلاستين جلوستين اه طيب ماشي Glustin 30 مللي اتفضلي اه انت عندك كام سنه يا ايمان
عندي 47 سنه طيب اتفضلي وايه تاني غير Glustin
آه، آه، كنت باخد آه، آه، اميريل آه، 3 مللي مم. اخر تحليل سكر ليكي كام يا ايمان بس اخر تحليل سكر كان ليا 300 و آه، 345 ده صايم ولا فاطر آه، لا آه، بعد بعد ساعتين من الاكل 345 اه طيب انت عملت هيموجلوبين سكري قبل كده تحليل لا.
التراكمي اللي بيقيس السكر كل 3 شهور يا ايمان ما عملتوش مش كده طيب لا ما عملتوش طيب انت انت اخر تحليل صايم ليكي كان كام يا ايمان طيب
اخر تحليل صايم كان 245 ده من فتره مش كده لا من يومين من يومين يعني سكرك دايما عالي يا ايمان مش آه، كده على طول مرتفع بتاخدي قرص واحد من الاماريل اه باخد قرص واحد كنت اماريل وس- وساعات باخد كنت قرص تاني الساعه 3 بال... يعني بالليل يعني قرص الصبح وسا- وقرص بالليل ثلاثة بالليل لا وزنك قرص كام بالصبح وقرص بالليل طيب ثلاثة وزنك ملي.
وزنك كام كيلو آه، وزني تقريبا 90 او اقل شويه طيب يعني ده 90 ده خسة ولا زايدة ولا ثابتة نعم كنت اكتر من كده وخسيتي ولا لا في الغالب على طول يعني 90 89 91 كده يعني طيب عندك اي مشاكل تانية غير السكر لا كانش في اي تكيس في المبايض في اي آه، فيروسات او اي حاجه لا لا الحمد طيب لله انت سؤالك دلوقتي تظبطي سكرك ازاي يعني ايه التعديل اللي سكري بتعمليه على طول مرتفع يعني ما, ما بينزلش تمام حاضر اجاوب حضرتك حاضر انت ماشي.
بتسالي على ضبط السكر يعني مش كده وبسال كمان يا ريت المكان نروح فيه لحضرتك يا دكتور يعني قريب من من عندنا هنا يعني هو مفيش قريب غير لسه.
زقازيق قريب دي صعبه اهو زقازيق حاضر انا هجاوب حضرتك حاضر هجاوب حضرتك وخد الرقم الكنترول يعني طيب انا هجاوب على الاسئله عشان احنا اسئلتنا النهارده كلها في الموضوع اسئله دسمه اول حاجه الاخت اللي سالتنا من طنطا عن الجديد في علاج السكر والمضخه المضخه هي بالنسبة لك مش تناسبك لأن أنت الحمد لله سكرك خفيف جدا مش في حاجة اسمها سكر لكن درجة السكر خفيفة أنت ماشية على علاج كويس هيموجلوبينك السكري ممتاز اه صحيح ممكن الرقم ده يكون فيه مبالغة شوية يعني دايما الهيموجلوبين السكري من الحاجات اللي محتاجة معايلة معايرة و standardization يعني فما بيعملوش الا بعض المعامل الكبيرة طبعا احنا بنشوف حاجات يعني مش متناسقة خالص في في ايه بما ان طبعا احنا عارفين نظام المعامل عندنا كل اي حد عايز يفتح معمل بيفتح فاحنا الهيموجلوبين السكري لكن عموما لما بنربطه بالصايم والفاطر عشان كده انا سالتك على الصايم والفاطر الصايم والفاطر بتاعتك كويسين وانت بتاخدي دواء ما بيعملش نقص سكر فامورك كويسه حكايه المضخه دي طبعا بالنسبه لك غير وارده خالص يعني المضخه دي احنا بنستخدمها للناس مرضى السكر من النوع الاول اللي مش منتظمين فبنديله سكر بطريقه بنديله انسولين بطريقه منتظمه ممكن الجسم يحددها وبانواع مختلفه بدا استخدامها فعلا في مصر الفتره اللي فاتت وبدات تنتشر وهيبقى ليها انتشار الفتره اللي جايه اما ان هي عباره عن جهاز بيقيس هم الناس بره يمكن احنا لسه دلوقتي عاوزين نثبت موضوع الهيموجلوبين السكري عند المرضى وعند الشباب الاطباء انه لازم يعرفوه بره سابوا قصه الهيموجلوبين السكري دي بقت موضه قديمه بالنسبه لهم بداوا يدوروا على حاجه اسمها ال CGM اللي هي القياس المستمر للسكر في الدم يحط جهاز زي الموبايل كده يديله خريطه السكر في ال 24 ساعه ساعه ساعه كل ويرسم منحنى للسكر السكر زاد امتى وقل امتى فبالتالي يدينا انا كطبيب فرصه ان امتى ازود الدواء امتى اخفضه بطريقه سهله وامنه وعلى طول بعد كده الخطوه اللي بعدها انه يعمل مضخه بقى يدا- ينزل كميه الانسولين اللازمه للسكر ده سواء بطريقه او انت تظبطه ب- يعني المريض اللي يظبطه ويضغط على زرار فينزل الجرعه او تنزل الجرعه بطريقه امنه دي بيحذرها طبعا لكن هو يعتبر طبعا ثوره بس بالنسبه للسكر من النوع الاول المريض اللي ما عندوش بنكرياس فلان المضخه دي انسولين فمش منطقي ان واحد مثلا زي زي ما حضرتك بتتصل للاسف انا ما سمعتش اسمك آه، بتتصل ده ما يناسبكيش خالص انت كده ماشيه كويس جدا وزي الفل ومنتظمه خليك على كده لكن نيجي بقى للسؤال بتاع ال- الادويه اللي بتختفي السكر انا الحقيقه يعني في مصر هنا مستوى الممارسه الطبيه آه، يعني مش عارف اوصفه مش عايز اوصفه كلمه سيئه يعني احنا العالم كله العالم كله بمنظمات العالم كلها احنا عندنا جمعيات كتيره في السكر على مستوى العالم وبنحضر مؤتمرات السكر على مستوى العالم الكلام ده ما بيصيرش اللي هنا عندنا في مصر بس سواء بالنسبه لعلاج السكر سواء بالنسبه لعلاج الفيروس ما فيش حاجه اسمها في التتر ده للقضاء نهائيا على السكر والقضاء نهائيا على فيروس سي الا الا اذا كان الموضوع هيتم بصوره تلقائيه زي ما هشرح دلوقتي بالنسبه لحاله محمود ام محمود في الشرقيه لكن ان لا حد يقول انا عندي علاج احنا لغايه دلوقتي من شهر فات بس لسه طالع احدث طريقه لضبط السكر او الخريطه ضبط السكر من سنه طلعت الجمعيه الامريكيه للسكر باتفاق مع الجمعيه الاوروبيه خريطه ازاي تظبط السكر مريض ومن شهر لسه الجمعيه الامريكيه لل- للغدد الصماء مطلعه برضو خريطه يمكن لسه احنا بندرسه دلوقتي لضبط السكر دخلت فيها عوامل السكر كلها دخلت فيها مرحله ما قبل السكر اللي هنناقشها مع بعض المرضى دلوقتي دخلت فيها علاج السكر وعلاج الضغط وعلاج الدهون وقالت ازاي نظبط السكر مفيش في الكلام ده وعامله خريطه لكل ادويه السكر الدواء ده فايدته كذا وضرره كذا ومفعوله كذا بقوته يعني بيقلل الهيموجلوبين السكري كذا واعراضه الجانبيه كذا وما يستخدمش في الم... في المريض اللي عنده كذا مطلعه كل تفاصيل الادويه فانا بقى ما اقدرش اقيم بره الجمعيات دي وبره علماء السكر اللي في العالم كله واجي اقول لي اصل انا عندي مش عارف مين طلع ايه يا اخوانا اللي طلع حاجه مش هيجي هنا في قناه اللي طلع حاجه في مجال للابحاث العلميه بتقدم بتقدم وتدرس واحنا ما فيش اسبوع بيعدي من غير مؤتمرات للسكر سواء في مصر او بره مصر اللي عنده حاجه زي كده ما حدش بيتصدر يجي في المؤتمرات دي يتكلم لانه هو لا هو يا اما يلجا للاعلام يا اما يلجا للناس فارجوكم ما تستخدموش حاجه مش عارفينها البني ادم مش محل تجارب احنا لو في بلد اي حد بيعمل اي حاجه وهو بتحاسب كان حاجات كتير اتغيرت لكن لكن في مجال الطب وفي مجال صحه البني ادم حرام عليك واتقوا الله ما فيش حاجه اسمها السكر يختفي والا كان خد جائزه نوبل فيها اللي بيتكلم الكلام ده فاللي عنده حاجه مثبته اعتقد كليات الطب مفتوحه في كل مكان مراكز الابحاث مفتوحه في كل مكان ياخد حاجته ويروح يعرضها واحنا هنبقى اول ناس نقف وراه ون- ونكتب له الدواء اللي هو عامله ده لو كان الكلام ده صحيح لكن فيما عدا ذلك فيما عدا ذلك الكلام ده كله غير معترف بيه ال- ال- الحالة الثانية الأخت هدى اللي بتكلم والدتها عندها سكر من فترة طويلة والحقيقة ب- وبعدين فيها تلال في الشبكية والكلام ده وحاصل وبعدين هي بعد كده عندها زغلله في في نصيحة لمرضى السكر يمكن انتوا لاحظتوا هتلاحظوا الناس اللي بتتصل ان بدأنا دي رسالة تانية يمكن بره موضوع الحلقة لكن مهمة ان احنا معظم اللي بيتصلوا بياخدوا علاجات وبعدين يحصل مشاكل ومضاعفات فياخدوا الانسولين دايما بناخد الانسولين متاخر ويمكن في دراسه اتعملت على مستوى العالم كله مش مصر بس على عدد كبير من المرضى بداوا يشوفوا الناس بتاخد انسولين امتى بعد قد ايه من السكر بعد فتره قد ايه من السكر تراوحت الفترات دي ما بين 8 سنين ل 15 سنه اعتقد في مصر هنا كان عندنا حوالي 9 و10 سنين بعد السكر بعد ال- ال- فترة السكر يعني فترة السكر بعد الهيموجلوبين السكري قد ايه المفروض ان انا لو الهيموجلوبين السكري ده فوق تسعة وانا باخد علاجات على طول ا shift للانسولين معانا اتصال مين احمد من الغربية اتفضل دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بعد اذنك يا دكتور ازاي ان احنا نحافظ لمريض السكر اللي ماشي على الحبوب ازاي ان هو يحافظ على خلايا البنكرياس قدر المستطاع احنا عندنا ماشيين على الحبوب اللي هي ال Glucovance 500 على 5 ايوه اتفضل بمعدل قرصين يوميا تمام انت بتسأل ازاي تبعد عن الانسولين اه اه ازاي ان احنا ما نلجاش للانسولين ونفضل محافظين على خلايا او البنكرياس نأخر قدر الانسولين المستطاع يعني بالظبط كده يا دكتور طيب انت أقصى درجة.
اسألك انا سؤال يا احمد اتفضل يا دكتور انت يعني انت فكرتك ايه على الانسولين احنا بنأخر الانسولين ليه عشان الانسولين ده هي- حاجة وحشة لا، ولا هي عشان مش- طبعا مش بس عمليه حاجه وحشه ساعات آه.
المريض بيرفض الانسولين من يعني عشان المريض- الحقن يعني اه عشان الحقن عشان بتبقى مش الحقن.
غير مقبوله عنده يعني اه ماشي عشان الحقن لكن مش في في مخيلتك اه حاجة لا لا تانية لا, عن لا الانسولين.
مفيش اي اشكاليه ثانيه طيب حاضر اسأل شكرا اجاوبك جزيلا يا لحضرتك أحمد.
شكرا شفاك الله وعافاك طيب هو برضو السؤال في نفس الموضوع فوجدوا ايه ان الناس وجدوا المريض اللي هياخد انسولين دلوقتي على مستوى مش مش عندنا احنا بس على مستوى العالم كله لان نفس الكلام اللي بيقوله احمد ده الخوف من الحقن او في بعض الافكار الغلط عن الانسولين منتشره وانه دواء سيء السمعه برغم انه من احسن واقوى ادويه السكر زي ما بقول دلوقتي وجدوا ان الناس بتاخد انسولين في بلاد بعد ما تحصل 80% من مضاعفات السكر وفي ناس بياخدوه في بلاد تانية وجدوا ان الناس بتاخده بعد يحصل 90% من مضاعفات السكر يعني بناخد الانسولين already بعد ما حصل مضاعفات انا الغرض الاساسي بناخد انسولين وحقن ان امنع المضاعفات فبالتالي احنا محتاجين نتقبل لما الطبيب يقول لنا محتاجين انسولين نتقبل الموضوع ده بدري طيب هل هو الانسولين ده حاجه وحشه هل هو ده عقاب اللي بينتظر مريض السكر مش منتظر الحقيقه لا على الاطلاق القصة كلها ان دي طبيعة مرض السكر يعني ايه طبيعته خلايا البنكرياس مع الوقت بتضعف يعني لما نشخص واحد النهاردة نقول له انت عندك سكر السكر من النوع الثاني انا اقصد طبعا السكر من النوع الاول اللي سؤال ده انسولين ده مش خلاف مفيش كلام مفيش مجال للكلام فيه على غير الانسولين لان ده بنكرياس مش عاد شغال بندي مكانه انسولين لكن بتكلم عن الناس اللي عندهم سكر من النوع الثاني اللي هم الوزن المليان والكبار في السن اللي هم خدوا وراثه في الاول يعني اول ما تشخص النهارده سكر بيبقى حوالي 50% من خلايا البنكرياس فقدت وكل سنه خلايا البنكرياس بتقل مع الوقت دي طبيعه مرض السكر يعني ده لا يعني ان المريض فاشل مش منتظم ممكن واحد يكون مقلق ولا منتظم في الاكل جدا والطبيب بتاعه منتظم في العلاج وبدا يزود تدريج العلاج يعني احنا محتاجين دايما ان الادويه اللي بتشتغل على البنكرياس بنزودها تدريجي لان دي طبيعه المرض مش مش حاجه وحشه لا عيب في المريض ولا عيب في الطبيب لكن دي طبيعه السكر من النوع الثاني انه مع الوقت الخليه بتضعف فبحتاج مع الوقت ندي اقراص الى ان يصل خلايا البنكرياس دي الى الى معدل واطي لاقراص الاقراص المحفزه اللي هي الاقراص اشهر انواع اقراص السكر واقدم اقراص السكر اللي هي بتشتغل على خلايا البنكرياس مع الوقت الاقراص دي حتى لو انت خدت جرعه كبيره قرصين وثلاثه الاقراص دي بتشتغل على الخلايا طب الخلايا دي ضعفت فالاقراص بتفقد مفعولها فدايما اذا كنا حابين ناخر و- والتاخير ماشي مشروع طبعا المريض خايف من الحقن لكن بشرط ما يبقاش التاخير على حساب التنظيم تاني حاجه عشان الاخر لازم يكون السكر منتظم ما ينفعش التاخير لوحده يبقى هو الهدف اذا وصلت لمرحله محتاج انسولين اخده لكن انا لو عايز اخر زي ما احمد بيقول كده دلوقتي الوقت احنا عندنا الحمد لله في السكر في ادويه بتشتغل على اماكن كتيره في الجسم في ادويه بتشتغل على البنكرياس دي موجوده من الاول في ادويه بتشتغل على الدهون موجوده زي مثلا السودوفيل والكلام ده في ادويه بتشتغل على الكبد في ادويه بتشتغل على الكلى نزلت بره في ادويه بتشتغل على الجهاز الهضمي في ادويه بتشتغل على المخ بت- بتحسن مقاومه الجسم للانسولين فبقى عندي اختيارات متعدده فلما باجي اختار لدواء مريض سكر اديله دواء بيشتغل على البنكرياس دواء بيشتغل على الجهاز الهضمي دواء بيشتغل يعني احاول اظبط السكر بطرق مختلفة ان انا أح- احسن حاجات كتيرة واحد بيخلي البنكرياس يطلع زيادة شوية التاني بيحسن مفعول الانسولين اللي طلع بقى الب... الاقراص خدتها طلعت انسولين طب الانسولين بيروح على باب الخلية مش عارف يشتغل يبقى ادي دواء يشتغل على باب الخلية سواء الخلية دي كانت الكبد سواء الخلية دي كانت خلايا كبدية او خلايا دهنية واحد تاني بيقلل لي ان الجلوكوز ينزل بيزود افراز الجلوكوز في البول بيشتغل على الكلى وهكذا يعني انا عندي اختيارات في دواء بيشتغل على الجهاز الهضمي معانا اتصال ام احمد من الجيزه اتفضلي يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازيك وبركاته يا دكتور اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك يا ابني ويصلح حالك يا رب الله يكرمك يا حاج الله بص يخليك حضرتك انا عندي 58 سنه ربنا يديك الصحه بعاني من السكر حوالي 20 سنه
اتفضلي فانا كنت باخد راس اللي هي دوماكرون 60 دي فطبعا يعني ما, ما عملتش حاجه معايا مع الوقت ضعفت اه اه فدلوقتي باخد هومولين 70 30 كام جو- جرعه كام يا حاجه انا باخد الصبح 50 واخر النهار دي كنت باخد بالليل آه، عش... يعني 17 او 20 كويس فكانت بتجيني حاله غريبه كده ان انا ببقى اصب عرق رعشه لساني وعرق يتع- بارد وجوع وكده يعني اه ولساني يتعوج وما اقدرش اتكلم ورعشه فظيعه طيب.
فب- م- يعني- فبطلت اللي هي بتاعت آه، بالليل طب مش جربت تخفضيها يا ام احمد يعني جربت بدل ما تاخدي أخفضها.
20 يعني تاخدي الدكتور 10 قال لي خدي 14 كويس حصل حاجه هي لما هي خدت- برضه نفس الموضوع طيب فما أقول انا لك.
بطلتها وبقيت طبعا اخفف في الاكل خالص بالليل فبقوم الصبح الاقيه 111 ماشي خلاص طيب.
ماشي ماشي ماشي ماشي آه، فاطر ممكن يكون 100 حاجه و50 كويس.
190 كده يعني طيب مش- لا ماشي طالما التحليل مظبوط مفيش مشكله طيب اه سؤ- بس سؤال هقول حضرتك لحضرتك حاجه بقى ان انا دلوقتي يعني هل افضل ماشي على ال 50 دي الصبح
مم.
ولا اعمل ايه لان انا ف... انا يعني أنا كان عندي غسيل كلى مؤقت فتره مؤقته وغيروا لي دمي وعملوا لي آه.
بلازما وكانت عندي مشاكل كتيره جدا في الكلى فانا اعمل ايه حضرتك عايز اعرف بس افضل ماشي على ال 50 دي مم.
ولما اجي اصوم اعمل ايه انت الكرياتينين بتاعك كام يعني وظائف الكلى كانت كام يا عمر والله و... لا انا كنت متدمره بجانك انا كنت في غيبوبه اربع ايام وكنت متبهدله خالص يعني ما كانوا فاقدين مني الامل عشان كنت الكلى.
بفضل ربنا الحمد لله فمش عارفه التفاصيل يعني طيب العيال حقيقي مخبين عني كل حاجه انا انا انت سؤال حضرتك عشان الصيام وتمشي ازاي الفتره اللي جايه اه مش يعني كده؟
انا افضل ماشيه على ال 50 دي او لو في نوع جديد انا سمعت عن نوع جديد ان هو بيتاخد مره واحده بيعوض الجسم طول اليوم فانا عايزه اعرف بس حاضر.
يعني ايه ربنا يبارك فيك يا هجاوب حضرتك دكتور.
حاضر حضرتك شاف- عيادتك هنا ولا فين؟
شفاك الله عافاك حاضر معاك كنترول حاضر انا هجاوبك على اللي انت عايزاه حاضر دلوقتي ربنا يعافيك ان شاء الله شفاك الله عافاك طيب هنكمل عشان احنا كده الوقت ازف بالنسبه للاتصالات وغالبا هنحتاج حلقه تانية للسكر والانسولين آه، بالنسبه للاخت اللي كانت بتاخد اه احنا الرساله دي كنت بقولها عامه ان ناخد الانسولين بدري قدر الامكان ما نستناش طالما خدت دواء واثنين وثلاثه وكل واحد بيشتغل زي ما أنا قلت دلوقتي كده ولقيت السكر مش منضبط الانسولين اقدم دواء سكر ده من سنه 22 اول دواء وامن دواء سكر وبالتالي ودواء طبيعي ده الهرمون الطبيعي لما بتبقى مريضه حامل وعندها سكر ما بنديش غير الانسولين لان ده الهرمون الطبيعي فرجاء لما ح... لما طبيبك يقول لك خد انسولين بلاش المقاومه الشديده اللي بنشوفها حكايه الحقن دلوقتي بقينا نتغلب عليها بالاقلام دلوقتي بقت الاقلام اسهل شويه وبرده ما بتحتاجش ثلاجه فالمريض حاططها في جيبه مسافر رايح يعمل عمره مسافر ب- ب- ما بقاش الحيره بتاعت زمان ال- ال- سن الابره بقى اسهل شويه الى ان ان يطلع حاجه احسن يبقى هنقول برده خير وبركه طيب طيب ام محمود بس عشان الاتصالات ام محمود من الشرقيه اللي حصل لابنك ده حصل طبيعي اسمها فتره شهر العسل للسكر يعني انت ابنك خد الانسولين احيانا بتحصل الخليه تنشط شويه وبعدين ترجع تاني تحت ظروف اي سخونيه فاللي حصل ده تطور طبيعي ياخد علاجه عادي ياخد علاجه عادي وتعدلي الجرعه على حسب وما مش له صيام مريض السكر من النوع الاول حتى المجمع الفقهي السعودي دلوقتي طلع فتوى احنا بنحاول دلوقتي هنا في مصر ان يطلع فتوى المرضى السكر من النوع الاول ان هم يفطروا عشان ما يحسوش بالاسم ويبقى الكلام رسمي شروق آه، من القاهرة والدتها عندها سكر بقى 11 سنة وعشان في فيروس وفي تليف يا شروق حكاية الفيروس دي هتستلزم الحرص جدا في الكورتيزون يعني لازم ناخدها اذا ما كانش في داعي 100% امر السكر سهل هنزود الجرعة وممكن تاخدي الهيومين 50 تاخديه ممكن تاخده ثلاث مرات احنا عادة وانسى ان احنا قررنا النهارده ان احنا ناخد كورتيزون يبقى لازم ازود الجرعه على طول ب 20 20 25% يعني 40 35 ممكن تضيف 20 في الغداء وح- وتحللي بعد كده وتزودي على حسب الحاجة لكن المشكلة مش في السكر السكر أمره سهل هنزود الأنسولين ممكن نكثف جرعة الأنسولين لكن الكورتيزون لو كان في فيروس في نشاط أو في تليف في الكبد الكورتيزون هيبقى فايدته لازم تتقارن الفايدة والضرر الفايدة اللي هتعود عليا منه والضرر اللي هيعود مش على مستوى السكر بس على مستوى الكبد آه، ام ايمن اللي كانت بتاخد جليميت ونتيجه آه، هي من نفسها كده راحت واخده قرصين حاجه من الاثنين اما ان تاخدي نص قرص بالليل من الجليميت لان دي ادويه طويله المفعول ما ينفعش اخدها مره واحده او ان انت تغيري في رمضان بس هو دواء قوي وكويس وكنت متظبطه عليه او ان فتره رمضان احيانا بنستخدم الاقراص اللي هي طويله المفعول اللي انا ممكن اخد القرصين مع بعض قبل الفطار عشان الصيام ايمان من سوهاج سكرها دايما عالي و300 و400 اولا الجلوستين يا ايمان في سنك ما عادش مستحب قوي لانه له بعض المشاكل اللي ظهرت فانت ممكن ناخد ادويه ممكن تكلميني بعد الحلقه يا ايمان وانا هعمل ليك الادويه اللي تاخديها وهنشوف وتعملي الهيموجلوبين السكري اساسي عشان نحدد اذا كنت هنكمل قراص لكن احنا هنعمل محاوله بالقراص قبل ما نقرر الانسولين آه، احمد من ال- بيتكلم على ازاي ناخر الانسولين اعتقد ان انا جاوبتك يا احمد دلوقتي ان احنا نستخدم الادويه اللي تشتغل على اكتر من حتة نظبط الاكل قوي قدر المستطاع نمارس رياضة ونحم... ما نستخدم مش نستخدم دواء واحد دواء بيشتغل على البنكرياس دواء بيشتغل على الكبد دواء بيشتغل على الدهون بالحالة دي ممكن نوصل ان احنا ناخر الانسولين قدر المستطاع لكن لو الخلايا ضعفت واحتاجنا وبدا ال- دايما ميزانها كده ال- ال- الميزان ينزل والسكر يعلى لو ده حصل لا يبقى الانسولين احسن وامن 100 مرة آه، الوالدة العزيزة ام احمد شفاك الله وعافاك هو الحقيقة اللي حصل معاك يا ام احمد ده مش عشان السكر اتظبط لكن انت المشكله عندك قصور في وظائف الكليتين ودايما لما يبقى مريض انتظم فجاه كده من غير مناسبه يعني واحد انت بتديله جرعه من زمان وهو مظبط اكله وفجاه راح السكر نازل لازم نشوف وظائف الكرياتين اللي حصل عندك ان ال 50 اللي بتاخديهم دول كانوا بيشتغلوا كانهم 70 لان الانسولين بيتكسر في ال- في الكلى ما بيتكسرش فبيشتغل في الزياده فحضرتك ممكن ناخد نوع انسولين طويل المفعول يبقى احسن وطريقه تظبيطه اسهل عشان يغطي ال 24 ساعه من غير ما تخش في نقص سكر الصيام ليكي رخصه لان انت من العالم احنا كنا كملنا النهارده كنا هنقول هنقول ان شاء الله في حلقه قرا- تانية عوامل الخطوره الشديده اي قصور في وظائف الكليتين فحضرتك مالكيش صيام وكلميني هعمل ليكي نوع انسولين طويل المفعول تاخديه عشان نقلل احتماليه نقص السكر آه، سعدت جدا بوجودي مع حضراتكم وسعدت جدا بتواصلكم الحقيقه الاتصالات كلها جميله جدا وفي ال- في موضوع الحلقه النهارده كان فيه التزام شديد متعكم الله جميعا بالصحه والعافيه وحمى الله مصرنا الغالية من كل الشرور والفتن رزقنا الله الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين بلغنا الله وإياكم رمضان رزقنا الله فيه حسن الصيام وحسن القيام إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة متعكم الله جميعا بالصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى